بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد لا في الكتاب ناخد وصيه بقى الوعد دايما يدي رجاء ويدي بهجه ويدي فرح الوصيه توجع القلب شويه ده طبيعي في الوعظ كده لما نوعظ عن عمل الله نفرح ونبتهج لأن ربنا عمله حلو هي دي البشارة ولما نوعظ لازم نوعظ عن المطلوب عن الوصية لازم يحصل تبكيت وده مطلوب وده مطلوب فعشان كده احنا قلنا لا دي ساعات تبقى وعود وساعات تبقى وصايا فاحنا المرة دي ناخد وصية هي وصية مشهورة كلكم حافظينها انما تقريبا كلنا مش عارفين نعملها لسه لا تدينه لكي لا تدان متى سبعة معلش انا عارف ان انتوا هتقولوا يوه سمعنا في الادانة لما شبعنا ما احنا سمعنا بس مش عارفين نبطل فمعلش نسمع تاني لا تدينه لكي لا تدانوا متى سبعة واحد لأنكم بالدينونة لها التي بها تدينون تدانون وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ولماذا تنظر القزأ الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها طبعا خلي بالكم فرق القزع عن الخشبة القزع يعني التراب فانت قال ايه بعينك الفاحصة لقط حب التراب في عين اخوك فقعدت تقول له سيبني اطلع حباية التراب واتاري في عينك خشبة يعني انت اساسا شيش بيش مش شايف حاجة وقال شفت التراب اللي في عين اخوك وعاوز تطلعها له طبعا لو طلعتها له هتجيب عينه بره بالظبط كده فهي المعنى هنا قد كده الواحد مش شايف حاجة لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن له أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وهالخشبة في عينك يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا ضرركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقه جاية كمان تعرفين إنجيل متى عرض الموعظة على الجبل متى خمسة وستة وسبعة إنجيل لقى لخصها كلها في لقى ستة صح واحد نفس الموعظة على الجبل عرض منها مقتطفات في لقى ستة عدد تسعة وثلاثين من أول سبعة وثلاثين نقرأ ولا تدينوا فلا تدانوا لا تقضوا قضاء لا تقضوا أو تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم اغفروا يغفر لكم واعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم وضرب لهم مثلا هل يقدر أعمى أن يقود أعمى أما يسقط الإسنان في حفرة ليس التلميذ أفضل من معلمه بل كل من صار كاملا يكون مثل معلمه لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشب التي في عينك فلا تفطن له أو كيف تقدر أن تقول لأخيك يا أخي دعني أخرج القذى الذي في عينك وأنت لا تنظر الخشب التي في عينك يا مرائي اخرج أولا الخشب من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى الذي في عين أخيك كن معلمنا لؤى ادى خمس ايات كده او ست عن الادانه بس وهو مدي مختصر الموعظه على الجبل ده معنى كده الموضوع مهم قوي. احنا ليه بنعيد ونزيد في الخطيه دي؟ لانه الخطيه دي منتشره جدا واغلب الناس تعتقد انها خطيه بسيطه. انما اللي بيقولوا الكتاب غير كده. يعني احنا تقييمنا للخطيه دي بتتحط ايه؟ زي خطايا السهو السهو يعني ايه اللي على الماشي لا دي خطية دي كارثة ليه لانه بيقول بالكيل اللي بيها تكيل هيكال لا تدينوا لكي لا تدانوا يعني دي لوحدها دينونة بدل بتدين الناس يبقى دي تحطك في مطرح الدينونة على طول تسأل عن كل حياتك بالتفصيل فإذا الخطية دي بالرغم أنها درجة ومنتشرة وكتيرة وللأسف بنقع فيها هي للأسف خطية خطيرة جدا فاحنا ربنا يدينا في النص ساعة دي ان احنا نحاول نخلص منها نعرض كده ايه نشوف بتيجي ازاي وبيحصل ايه وبعدين اه نتقيها ازاي ونتفاداها ازاي الاول نشوف خطورة الخطية دي ليه الخطية دي حاجة صعبة وتخوف اولا الخطية دي بتحطك مطرح ربنا يعني التطاول انك انت تحكم على انسان ده بقى اللي قاله في روميا بقى بولس قال من انت يا من تدين عبد غيرك تطلع انت مين عشان تحكم على واحد عبد غيرك هو اللي مولاه هو اللي مولاه يعني ربنا هو السيد وسايب الناس تغلط سعادتك اللي مش عاجبك طب ما هو له سيد يحاسبه له ربنا يحاسبه معنى كده انك لما بتحكم على حد في بالك او بلسانك خلي بالكم الادانه مش كلها باللسان ده باللسان ممكن تتضبط بسهوله انما المصيبه هنا انك انت تشوف الغلط ويدخل دماغك فتقول في بالك ايه اللي بيعمله ده زي عارفين مين زي سمعان الفريسي كان عازم المسيح عنده عازمه في بيته انما قال في قلبه ايه ده لو نبي ده كان عرف مين الست دي وأدان المسيح نفسه بس ما قالهاش بصوت عالي ما يصحش المسيح مكرم من الكل وقت المفلوج برضه اليهود شايفين المسيح بيقول له بمنتهى الفرح يا ابني مغفورة لك خطاياك أم إيه في قلبهم قالوا إيه مين ده اللي بيقول مغفورة لك خطاياك إدانة وقعوا في الإدانة برضه الفريسي وهو بيصلي وقع في الإدانة شاف العشار واقف بعيد كده في جنب عمال يخبط في صدره أشكرك يا رب أني لست مثل هذا العشار وقع في الإدانة وهو بيصلي شوفوا قد إيه الخطية دي آه خبيثة يعني ما ولا واحد من الثلاثة دول قال ده, ده, ده الفريسي كان بيقولها في الصلاة محدش سمعها وسمعان الفريسي قالها في قلبه وهو بص على المسيح مستحمل من المرأة الخطية والجماعة اليهود ذكر مرة في إنجيل ومرة في إنجيل تاني إن هم همهموا ومرة تاني في قلبهم وقال لهم أنتوا بتفكروا في إيه في قلبكم دلوقتي فخطية الإدانة خطورتها في الدماغ أكتر منها في الكلام لأن هي دي المشكلة الأصعب يعني فأول خطورة أن الواحد هنا كأنه بيقول لربنا يا رب مؤاخذة في التعبير اللي بقوله قوم وزدنا عوضة لمطرحك احكم الدنيا انت شكلك مش عارف تحكم على الناس انا بقى اقول لك الصح من الغلط طب ربنا عارف وسايب الناس من رحمته ومطول باله ويشرق شمسه على الابرار والاشرار وانت اول واحد تمتعت بهذه الرحمة والستر بدل المرة مرات ده وقت تحكم على الناس فدي حاجة تحزن قلب الله ان الواحد معناها بيجدف على ربنا دون ان يدري كانه بيتهم ربنا بانه مش عارف يشوف شغله ان ربنا مش نافع يكون ديان سيبني انا ادين ما هي كلمه دينونه او ادانه جايه منها كلمه ديان فصرت انت يا متهم ديانا عشان كده في لقا ستة قال ايه لا تقضوا على احد فلا يقضى عليكم تشتغلش قاضي ابدا لا احسن الدنيا هتشتغل لك قاضي وهتطلع متهم خسران خسران تاني خطورة للإدانة مش بس إنك تطاولت وخدت مكان ربنا إنها بتطفي الروح تطفي الروح يعني إيه أو بيسموها بطريقة تانية تطفي النعمة الإنسان ممكن يبقى في روح الصلاة وفرحان بربنا وبيخدم ومنطلق وقريب من ربنا مجرد يعدي عليه فكر إدانة زي بالظبط شعلة نار حلوة كده كبيت عليها شوية مية طفتها خالص زي شورية منورة وحلوة وسخنة طلع بخور وجي واحد ايه دلع عليها كوباية مية خطية الإدانة اللي تعدي في أقل من ال... من من الدقيقة دي كفيلة إنها تطفئ الروح وهنا في قصص كتير بقى في البستان وفي خبرات الآباء قصة مشهورة في البستان يقولوا اتنين رهبان قديسين عايشين مع بعض في شركة ناس بسطة جدا واحد منهم بالذات بين النعمة على وشه بشكل ظاهري يعني مش منور من كتر البساطة والنقاوة فكانوا عايشين حياة شركة فساب القلاية ودخل الدير وراح يعني مسافة طبعا متوحدين فراح كده يقضي مشوار ورجع وهو راجع أخوه الروح يعني قال له إيه يا أبونا ده فين النعمة اللي اللي كانت على وشك في حاجة حصلت قال له أبونا مش واخد بالي قال له لا لا لا كان في نعمة على وشك قبل ما تروح الدير انت لما نزلت ورجعت اتغيرت وشك ما في ضلمة يعني فقال له أبونا مش واخد بالي وابتدى يراجع نفسه بسرعة فقال له ايوه ايوه افتكرت ورجع جري على الدير اتاري وهو رايح الدير لقى راهب كبير في السن قاعد على باب قليته بيكسر خبزة وكان يوم جمعة وكان صيام طبعا وكانت لسه الدنيا صبح فالراهب البسيط ده قال لابونا العجوز يا ابونا ازيك اغابي على فكرة النهاردة الجمعة يعني عاوز يقول له بس ايه النهاردة صيام هو قال النهاردة الجمعة واختفت النعمة من على وشه ليه معناها انه حكم على الراهب العجوز انه مش صايم انقطاعي طب انت مالك حد عارف صحته وقدرته ايه مجرد انه قالها وقالها بطريقة مهذبة ومؤدبة و... انما برضه ادانة كانت كفيلة انه راحت منه النعم فاول ما افتكر رجع جري على الدير تاني وعمل مطانية لابونا واقول له اخطيتي يا ابي النهارده مش الجمعه او قال له يعني اخطيت يا ابي انا ما ما قصدتش اعمل كده اذا الادانه تطفي الروح عشان كده تلاحظوا كتير ما بنعرفش نصلي او تدخل قداس تلاقي نفسك مش عارف تنفعل مش عارف تحس بالصلاه تمسك الاجبيه كلام حلو وانت عارفه وقبل كده صليت صليت بنفسك مش راضي يطلع دور اول حاجه على خطية الإدانة لازم في اليوم ده قبلها أو صبحيتها أنت يا قلت كلمة على حد يا اتهمت حد في قلبك أو في عقلك وعشان كده ما انتش عارف تصلي إنما لو عرفت بسرعة تتوب وتغسل الخطية دي هتلاقي رجعت لك الروحانية تاني ورجعت لك النفس تاني لأن دي من أكتر الخطايا الخبيثة اللي تغلطها وتغلطها على الماشي فأنت مش معتبر يعني يتحط فيها التريقة يتحط فيها التهم يتحط فيها حاجات كتير ثالث خطورة للإدانة هي العثر العثر ازاي انت شفت واحد بيغلط وبعدين قابلت واحد فوقعت بلسانك وقلت له ده فلان ده يعني عمل كذا اللي انت قابلته ده كان قبل كده بيعامل الشخص ده كويس بعد القعدة مع سعادتك اتغير رأيه في شخص فبقى يعامله وحش أو بقى يعامله بحذر أو بقى في مسافة بينه وبينه فأنت كده عملت خير إنك أنت أفسدت العلاقات وكرهت الناس في بعض وقعت الناس في بعض ويجوز أنت تكتشف إن حكمك ما كانش ما كانش صح ده ساعات يحصل يكون تقييمك للموقف ما كانش صح طب واللخبطه اللي حصلت دي هتلمها ازاي بقى هتلف على الناس اللي انت قلت لهم تصلح علاقتهم ويا يصدقوك يا ما يصدقوكش فتلاقي الحكايه ضغطت ووسعت وهرجلت ودي لعبة إبليس الشيطان غاوي يلعب اللعبة دي من أكتر الحاجات اللي تفسد العلاقات مع الناس كتر الكلام تلاقي فلان يقول لفلان يقول لفلان وتلاقي يمكن كانت غلطة الشخص بسيطة جدا لكن عقبال ما وصلت لعاشر نفر كان قتل قتيل ما هو شطارة الشيطان كده عشان يخرب الدنيا كلها لأن هو أكثر حاجة تشغل الشيطان الناس تكره بعض لأنه عارف اللي بيكره هيروح جهنم هو عاوز ياخد الناس كلها معاه جهنم فتبقى أسهل حاجة إيه إن كل واحد يرمي كلمة على التاني وكده محدش يحب حد فيملك الدنيا كلها فدي حيلة مشهورة لكن خطر جدا هي دي اللي مبوظة الدنيا كلها صدقوني خطورة الإدانة دخلت جوه الكنايس وجوه البيوت جوه الكنايس وجوه البيوت شوفوا شيطان الإدانة ده ملوش كبير أبدا ملوش كبير يدخل حتى وسط كهنة وسط أباء كبار وسط إخوات الشققاء ويفسد الدنيا ويقول أصل أنا إيه ده أنا ما قلتش حاجة وأنت ما قلتش حاجة بس لمحت والتلميحة إيه مشيت وكبرت ووسعت واللي يفهم بقى وكل واحد على قد ما بيفهمها وتلاقي الحكاية باظت خالص يبقى الإدانة خطية خطيرة لأنك طلعت من قفص الاتهام إلى كرسي القضاء واللي هيشتغل للناس قاضي ربنا هيشتغل له قاضي يا ويله قاضي عادل ديان مش هتقدر خلاص بقى أصغر خطية هتتحاسب عليها وده المعنى بتاع بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم يعني زي ما كيلت للناس مسكت لهم على الواحدة تصور ربنا لو مسك لك على الواحدة انت اكتر واحد عارف ان انت عاوز ربنا يفوت طب ما تفوت فوت خلي ربنا يفوت عشان كده على طول في لقا ستة قال ايه اغفروا يغفر لكم هتقول ايه العلاقة لا دي علاقة وثيقة اصل خطية الادانة معناه انك مش مسامح الشخص مع ان الغلط يمكن مش في حقك بس انت ما فوتتوش انت مش مفوت له غلطة حتى مش في حقك مثلا واحد حد لابس لبس مش كويس ازاي يلبس كده يعني وبيطلع الكلام ده من الستات اكتر من الرجال طب هم الستات هيقعدوا يتكلموا على لبس الستات ليه العين بقى العين اللي كلها إدانة يا مرائي أخرج أولا الخشبة التي في عينك حينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخوك تاني نقطة نقولها أسباب الإدانة إيه؟ عشان ما نتلخبطش أقول أربع كلمات بعد خطورة الإدانة أسباب الإدانة والأربعة اسمهم عدم هنقول إن الإدانة تنتج عن غياب أربع أمور هامة جدا في حياة أي مسيحي أولا عدم محبة لو بتحب الشخص لا يمكن تدينه لا في قلبك ولا في لسانك وده اللي بيحصل مع أولادنا ومع أحبائنا لو أنا جيت أقول لك فلان عمل وفلان ده أنت بتحبه هتلاقي نفسك دافعت عنه من غير ما تحس وتلمست له 100 عذر وحطيت له 100 حجة واشتغلت له محامي من غير ما تحس ليه؟ بتحبه عشان بتحب لو مش بتحبه تلاقي نفسك سقت معايا في الكلام ياه ازاي يعمل كده طبعا كلام استهواك لان مفيش محبه لكن لو بتحبه مش هتخليني اكمل حتى لو انا اللي بقول الكلام الوحش مش هتديني فرصه هتقاطعني وتدافع و... وتصلح وتستر كل ده عشان بتحبه فخلي بالكم الإدانة بتكشف حاجة أوحش لأن أوحش حاجة في حياة الإنسان هي الكلمة دي إنه ما عندوش محبة الكتاب المقدس ده كله يتلخص في الكلمة دي وصية المحبة الله محبة والوصية بتاعتنا المحبة تحب ربنا تحب الناس توصل للسماء فإذا وجود الإدانة بيكشف عن أخطر مرض هو إنك أنت مش بتحب الناس مش بتحبهم يوحنا الحبيب يقول من لا يحب أخاه يبقى في الموت حاجة تخوف اللي مش هيحب أخوه يفضل ميت ونحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الأخوة علامة الحياة الأبدية أنك أنت قلبك مفتوح بيحب الناس كلها فبقى أول سبب للإدانة عدم المحبة تاني سبب للإدانة هو عدم التوبة ليه؟ الشخص التائب لا يرى إلا خطيئته ولا يرى إلا ضعفه ويرى نفسه أول الخطاة خلي بالكم الأول الخطاة مش شايف الطابور اللي وراه خالص بولس الرسول يقول الخطاة الذين في العالم الذين أولهم أنا طالما واقف أول صف المتهمين مش واخد باله إن وراه طابور طويل أوي هو مش شايف فالتائب لا يرى خطايا أحد زي العشار والفريسي العشار لأنه تايب بيقول ما كانش قادر يرفع عينيه فما شافش الفريسي اساسا مع ان المجتمع كله كان بيكره الفريسيين على فكره لانهم متدينين بس متعبين فكان الناس البسطاء ما يحبهمش لأن هم بيقدموا تدين متطرف مزعج فالعشار مش شايف غير غلطه فواقف قدام ربنا ارحمني يا رب انا خاطئ مشغول جدا ان ربنا يد- يرحمه فما لمحش حتى الفريسي ولا ولا وقفته المستك... اللي فيها كبرياء ما خدش ما شافش لانه تايب الفريسي ليه وقع في الادانه وهو بيصلي عشان مش تايب هو واقف يصلي يقول اشكرك يا رب اني لست مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشار انا بصوم انا بعشر ربنا ما قبلش ولا كلمة من كلامه لأنه مش تائب وعشان كده واحد من القديسين يقول إيه الذي يدين أخاه كمن يبكي على ميت جاره ويترك ميته فاهمين المعنى يعني لا- بعد الشر يبقى عندك ميت في البيت ورايح تبكي مع الجيران على ميتهم ايه هو ده ما تخليك في الهم اللي احنا فيه وده اللي قاله المسيح يا مرائي أخرج أولا ماشي عاوز تصلح الناس صلح نفسك الأول أخرج أولا الخشبة من عينك حينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخوك يبقى تاني سبب مشهور هو عدم التوبة تالت سبب مشهور هو عدم التواضع التواضع يفكرك بكذا حاجة الإنسان المتواضع دايما شايف نفسه تراب الإنسان المتواضع دايما شايف الدينونة وعارف إنه خاطي الإنسان المتواضع مهما كان ربنا مديله نعم وفضائل شايف إن ده كله فضل من ربنا إنما هو وحش فالشخص المتواضع ما يعرفش يدين الناس أبدا ما يعرفش ليه تراب هو شوية تراب ما يعرفش ياخد الدور ده أبدا ما بيعرفش يخطب حكوا عن أنبا موسى الأسود بعد ما كان في الأول خط كبير القصة المشهورة بتاعت إن هم كانوا عاملين زي آه، يعني محكمة كده في الدير لمحاكمة راهب أخطأ خطية كبير ولأن أبونا موسى ساعتها بقى واحد من أباء البرية الكبار لازم يجي يقول رأيه هو باتضاعه الشديد لا جاب كيس رملة وخرمه وملاه رملة وكان عجوز وجاي داخل كده على المجمع فقالوا له ايه اللي انت عامله في روح يعني ايه اللي انت عامله قال لهم خطاياي رميتها ورا ظهري وجاي ابص على خطايا اخويا فاتعظوا كلهم يعني كانهم بيقول لهم ايه سيبوه ربنا يرحمه بس يتوب خلينا في خطايانا طب هو عمل كده ليه ده اب البريه ولازم يصون البريه ولازم لكن هو باحساسه انا مشغول بخطيتي ما تشغلونيش بخطايا اخويا انا لسه بجاهد انا شخص وحش هاجي احكم على واحد وحش أعمى يقود أعمى كلاهما يسقط في حفرة طب أنت دريان إنك أعمى لو أنت شايف نفسك أعمى عمرك ما هتحكم مشكلة إن إحنا شايفين نفسنا مفتحين وكل الناس هي اللي اللي مش شايف فعدم التواضع هو اللي بيخليك تدين الناس شوفوا خطية واحدة كشفت كام حاجة مجرد فكرة الإدانة لما تيجي في عقلك طلعتك مش بتحب ومش تائب ومش متواضع مهما قلت وطبعا دي مداخل الملكوت التوبة المحبة التواضع هي دي سكة السماء فانت كده طلعت بره السكة آخر عدم من أسباب الإدانة عدم الحكمة عدم الحكمة ليه في قول جميل قوي في كورنثوس الأولى أربعة لما بولس في ناس خدت موقفين عكس بعض في ناس بقت تقول بولس ده ملاك من السماء ما حصلش وفي ناس قعدت تتريق عليه قال لهم بصوا اقول لكم حاجه انا ما يفرقش معايا كلام الناس خالص يطلعوني فوق ينزلوني تحت اقل شيء عندي ان يحكم فيا من يوم بشر بل لست حتى احكم في نفسي ولكن الذي لا الذي يحكم فيا هو الرب فلا تحكموا في شيء قبل الوقت شوفوا الحكمة يعني ايه انت بتحكم على النهاردة لو انت حكيم لا يمكن تحكم ليه الماتش مخلص الماتش مخلص يا جزء اللي انت شايفه بيغلط بكرة يتوب ويسبقك ويبقى كل قديس ونبقى كلنا مش طايلين نوصل له. ويجوز انت النهارده ما غلطتش بكره تغلط ربنا يرحمنا وما تلحقش تتوب فعلى اي اساس بتحكم لا تحكموا في شيء قبل الوقت لغايه ما يجي المسيح الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب حينئذ يكون المدح لكل واحد من الرب يعني إيه؟ يعني المهم المستخبي جوه اللي أنت مش شايفه اللي المسيح شايفه لما يجي المسيح على السحاب هيطلع قلوب من الناس اللي الناس ما كانتش مالية عينيها دي تطلع في قلوب كانت ممتلئة حب ونقاءه إنما من بره ما كانش ليها منظر ويطلع في قلوب من بره كان شكلها حلو قوي ومن جوه كان شكلها وحش طب مين اللي هيحكم الوقت المسيح اللي هيجي في الاخر سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب حينئذ يكون المدح لكل واحد من الرب كونك تدين ده معناه انك مش حكيم خالص ليه حكمت قبل الميعاد انت حكمت في غير اوانه وحكمت حسب الظاهر غلطتين كبار قوي حكمت قبل الميعاد وحكمت حسب الظاهر عشان كده في آية تانية تقول لا تحكموا حسب الظاهر واحكموا حكما عادلا انت شايف شخص بيغلط طب انت عارف اللي جوه ايه انت عارف ملابسات الموقف ايه لقيت واحد بيزعق انت عارف القصة اساسها ايه وفصلها ايه انت بتحكم ازاي حسب الظاهر طب ما ربنا له حكم تاني له احكام تانية خالص اقول لك حاجة الناس شافت التلاميذ يوم السبت بيفرقوا السنابل وبياكلوا حكموا عليهم ان دول شوية ناس مستهترين ومفاجيع وكاسرين السبت المسيح له المجد بقى يدافع عنه وطلعوا هم دول ابائنا الرسل قديسين اللي الدنيا كلها ما تطلش تراب رجليهم انما اللي حكموا حسب الظاهر قالوا دول صفاتهم ونعتهم لكن ربنا الحاكم العادل اللي شايف كل حاجة لا دول أنقى من كل الناس في الوقت ده النقطة الثالثة مداخل الإدانة هتقول ايه الفرق بين المداخل والأسباب في فرق المداخل يعني ازاي بتتزحلق في الإدانة احنا شفنا الخطورة شفنا الأسباب إنما الواحد فينا بيتزحلق في الإدانة أول مجال لخطية الإدانة كتر الكلام طبعا دي إيه في مصر بالذات عندنا الحكاية دي نعرف نتكلم كتير أوي أو النميمة ده أول مدخل للإدانة أي حوار بين اتنين يعدي عشر دقايق حط احتمال كبير إنه يكون الإدانة دخلت اوريدي طالما حوار مش شغل ومش موضوع في فرق بين بنتكلم مثلا في شغل وبين بره الشغل بره الشغل أشك تعدي عشر دقايق وما تكونش لسه وقعت في الإدانة لأن شيطان الإدانة ده أصله شغال تمام عنده بزنس محترم في كل الدنيا فواقف للناس على الواحدة فأول ما أدخل كتر الكلام اللي يطول على التليفون واللي يطول على الباب واللي يطول في, في الزيارات اللي مش غير موجهة طب هنتكلم في إيه زي مرة في الاعتراف بقول لواحد واقول له في ادانه يقول لي امال هنتكلم في ايه يا بونا كانه يعني هو في ايه غير سيره الناس يعني يخلي القعده تمشي طب ما هو دي حاجه تخوف ده معناها ان الناس اعتادت على الخطيه لدرجه انه مش لاقي حاجه تاني تتقال تاني مدخل الادانه التقييم الايفالويشن وبرضه خلي بالكم أنا عارف أغلبكم خدام وناس حلوين وحريصين ما يغلطوش إنما الشيطان أشطر مننا أحيانا فيجي يقول لك يا أستاذ فلان أو يا ميس فلانة معلش عاوز آخد رأيك في فلان فعلى طول تاخدي بالك إنه لا شكلي هقع في الإدانة كويس خدتي بالك فتبتدي في الأول تتحفظي قوي أو تاخد بالك من الكلام وبعدين اللي قصادك إيه مش عارف ياخد منك جملة مفيدة فيقول لك طب يعني ما حصلش كذا طيب وتبتدي ايه خطوة في خطوة تيجي بعد شوية تلاقي نفسك بوسط الدنيا مع انك في الاول كنت واخد بالك انها ايه هتتزحلق اهو طب خدت بالك وبرضه اتزحلقت ليه حتة كلمة النقد وكلمة التقييم كلام بقى الشيك بتاع الدنيا ده الشيطان كله بيحطه في قوالب إدانة أفكركم بقى بإيه بموقف المسيح لما جابوا له امرأة أمسكت في ذات الفعل يعني مدانة مدانة ومفيش مفر إنه يقول هي مدانة وإلا يبقى بيكسر هو الناموس قالوا له تقول إيه رأيك إيه رأيك يعني ها قول بقى اغلط في موسى بقى غير الكلام مسكين وهم اساسا قاصدين كده ما هم كده كده كانوا هيرجموها خلي بالكم هي مش مستنين كلمه من المسيح ده هم بالمره بقى يرجموه هو كمان فاهمين الفكره لكن هم كده كده خلاص ناويين عليها ربنا يسوع عمل ايه ادى ظهره للبنت سطر عليها وقف لهم محامي بقى وركع على الارض كده وابتدى يكتب على الارض فبقى جنبها على طول فأحد المعاني معناها لو ابتدى الضرب هيتخبط هو فبقى هو ايه متهم زيها لانها بتبقى مرمية على الارض فركع جنبها على الارض عشان كده الكتاب يوحنا 8 يقول بدقة كتب بأصبعه على الأرض يعني مش بعصاية بيكتب لا بصباعه فلازم يركع وسكت شوية سكت شوية كأنه مفيش حاجة تتقال فعلا لأنها أمسكت في ذات الفعل ولأنها متهمة فعلا بس هو واخد بقى إيه جنبها بقى دلوقتي ولما يعني خلاص بقى طب وجعهم عاوزين يرموا فابتدوا يزنوا عليه وقف قال لهم اللي منكم من غير خطية يرمي أول حجر وركع تاني جنبها فمعناها اللي هيضرب هيضربنا أنا الأول طب يا رب دي أمسكت في ذات الفعل وأنت قدوس بتكره الشر ده أنت قلت اللي نظر نظرة يبقى زنا دي في ذات الفعل ده كوم إنما بقى الستر وحب الخطاة والدفاع والمحاماة جمال بدأ بتاع ربنا يسوع ده موضوع تاني كله كاش ليه؟ لأنه مش قد مواجهة عينين المسيح لو واحد منهم هيرمي طوبة يجوز المسيح يقول له طب خد عندك انت عملت وعملت وعملت هو ما كان اتعرف ان المسيح بيعرف الاسرار فكله خاف عشان كده يوحنا 8 يقول فابتدأوا من الشيوخ قال لك بلاش فضايح يعني الكبار قبل الشباب كشوا كشوا ورجعوا هنا المسيح عمل ايه ده موقف تقييم موقف ايفالويشن موقف نقد قول رأيك يا رب لا رأيي ايه رأيي ان كلنا غلطانين رأيي كلنا كمجتمع مسؤولين عن الغلطة دي رأيي إن البنت دي لو ظروفها كانت كويسة ما كانتش وصلت لكده ده مش رأي يا رب ده دفاع طب وماله لكن هو ده اللي بيعلمه لنا المسيح وفي الآخر يقول لها أما دانك أحد قالت له لا يا سيد قال لها ولا أنا طب أنت الوحيد اللي ممكن يا رب لأنك أنت الوحيد اللي بلا خطية أنت حطيت قاعدة وتمشي من كان منكم بلا خطية فليرمها بأول حجر كلهم غلطانين بس أنت يا رب بلا خطية حقك قال لا أنا متنازل عن حقي ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم اذهبي ولا تخطئي أيضا يبقى الموقف اللي يقولوا لك طب قول رأيك طب نقيم افتكر حكاية التي أمسكت في ذات الفعل حاسب قوي من التقييم ده لأن برضه الشيطان واقف لك في اللحظة دي عشان تمسك طوبة وتضرب المدخل الثالث الدفاع والتبرير مدخل للإدانة إن الواحد يتهموه وينقضوه فيبتدي يدافع وهو بيدافع عن نفسه إيه يزيح التهمة ويضطر بقى إيه يرميها على حد بحق أو بدون حق سواء في إدانة برضه فأحيانا لما يجي حد ينقدك أو يدينك في وشك أو من وراك لو خدت موقف الدفاع والكرامة تتزحل على طول في الإدانة لأنك هتزيح التهمة من على رأسك على رأس حد تاني خلي بالكم المسيح عمل العكس كده خد التهمة من فوق رأسنا حطها على رأسه وهو الوحيد القدوس البار الوحيد اللي ما عملش خطية إنما إحنا بنعمل العكس ساعات نبقى غلطانين انما عاوزين نلبسها لحد او على الاقل حد تاني يشيلها معانا من واحنا اطفال صغيرين الحركات دي معروفه حتى لما بنكبر تستمر الحركات دي بشكل او باخر وساعات تبقى الادانه متبادله يعني ايه جوزك يقول لك هو كذا كذا تقوم على طول ترد تقول له ما انت ها خلاص كده الشيطان قاعد يسقف ماتش جميل جدا هو الراجل ابتدى بالإدانة وهي ردت بالإدانة والعيال يدخلوا بالمرة تبقى هيصة جميلة أوي وكله وقع في الخطية إنما محدش انتبه إنه اللعبة دي مخسرة الكل دي مداخل الإدانة كتر الكلام جلسات الاستهزاء الفضة الفراغ الدفاع والتبرير علاج الإدانة بما أنها خطية وحشة تخلينا كده ناخد مكان ربنا وحسابها صعب وتطفي الروح ومضيعة عمرنا في كلام فاضي أول علاج لخطية الإدانة هو الخوف من الدينونة مجرد الآية اللي كلكم حافظينها لا تدينوا لكي لا تدانوا لو أنت خايف من اليوم اللي هتقف فيه قدام ربنا هتقفل بقك تمام وتبقى حريص تمام ليه يا عم واحنا قد الوقفة دي قد اليوم ده هتبقى خايف فعلا وحريص فعلا لأنك دايما قصاد عينك لحظة ما هتقف قدام ربنا كل كلمة بطالة تعطون عنها حسابا بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك طب حكمت على كم واحد فلو خايف من يوم الدينونة هتفتكر لا تدين لكي لا تدان وعندكم القصة الجميلة اللي عرفناها زمان دي انه راهب بسيط جدا مش حافظ وما يعرفش حاجة ودخل الدير وجيت عاش سنين طويلة وجي يتنيح فتلموا حواليه الرهبان وهم بعضهم متشكك يا ترى ده اللي زيه ده هيدخل السماء ولا مش هيدخل لانه راهب كان بالنسبة لهم يعتبر كسول وايه يعني ما بيعملش حاجة شايفينه كده فتلموا حواليه كده وهو بدخل في غيبوبة ووشه كشر فقال اه شكلها ايه نتيجة مش حلوة وبعد شوية وشه نور وفتح عينيه شوية قالوا له ايه اللي بيحصل يا ابونا قال لهم جم الشياطين قالوا للمسيح ده بتاعنا ده متهاون ومش بيصلي كويس ومش حافظ حاجة وما كانش بيصوم بذمة وما كانش بيشتغل في الدير وما كانش فأنا شفت ربنا يسوع قلت له لا يا رب احنا اتفقنا على غير كده أنا من ساعة ما دخلت الدير اتفقت معاك على اتفاق على آية قلت لك أنت قلت لا تدينه كي لا تدانه أنا من ساعة ما دخلت الدير ما دنتش حد من إخواتي أبدا فالمسيح ابتسم له وقال له أنا عندي كلمتي أنت كمان لا تدان عشان كده انفرجت أساريره ابتسم وبقى سعيد جدا لأن المسيح قال له أنت مش هدينك احنا متفقين بدل أنت ما دنتش حد أنا مش هدينك وعدت على خير وراح السبت إذا الآية دي لوحدها تكفي لستر الإنسان من ضعفات كتير قوي الفضيلة دي فضيلة الستر دي فضيلة جميلة تخلي الواحد ربنا يستر عليه مهما كان ضعفه وفضيلة الستر دي تفكرني بموقف بتاع نوح وولاده نوح ده راجل عظيم ورجل إيمان إنما غلط غلطة تكسف انه بعد ما طلع من الفلك وما بقاش في غيره هو وعياله وزرع والكروم طلعت وشرب من القرن وتعرى سكر يعني سكر وبقى شكله مش حلو ولاده بقى سام ويافز شافوا يعني حامل اول شافه فسخر منه استهزأ بيه وراح قال لاخواته الحقوا ابوكم بقى منظره فهم ما قدروش يروحوا لابوهم بالمنظر ده جابهم لاية ومشوا بظهرهم عشان يغطوا عليه لكن ما يشوفوش بعينيهم ابدا منظره هو في الخطية كده العجيب ان الكتاب لم يذكر خطية نوح بمعنى ان ربنا ما عاقبش نوح على الخطية دي يجوز نوح تاب انما اللي لعن بسبب الحكاية اللي بص بصت ايدينا حام ونسله كنعان بقى خد لعنة لأنه ما سطرش على أبوه ما سطرش أما سام ويافث خدوا بركة لأن كان عندهم فضيلة الستر مش قادرين يصغر أبوهم في نظرهم لا عشان في حب فلأنهم بيحبوه كان في نوع من الدفاع والستر تلقائي كده فأول علاج للإدانة إنك تخاف من الدينونة تاني علاج التشبه بالمسيح دايما خلي ربنا يسوع قصاد عينيك موقف زي يوحنا 8 بتاع التي أمسكت في ذات الفعل موقف حكاية الحجارة دي ما هو الكلام زي- بيبقى زي الدبش يا جماعة كلام الإدانة ده فافتكر اربط دي بدي المسيح له المجد حط نفسه في موقف ياخد الحجارة في وشه تشبه بسيدك دافع عن كل من يخطئ في ناس تقول القعدة بيتكلموا فيها على شخص والشخص فعلا وحش ومش قادر اسكت طب اتكلم بس اتكلم وقول ايه دافع قول يا جماعة يمكن ظروفه كده يمكن في مشكلة في تربيته يمكن لو كنا في مطرحه كنا عملنا أكتر من كده يمكن ده بيحصل عندنا في الخدمة الموقف ده كتير قوي بالذات في الخادمات عشان بيحبوا الكلام برضه في خادمتين ينزلوا تطلع واحدة طالعة من بيت الغلبان ده تقول ال- ده الجماعة دول كدابين قوي تقوم زميلتها تقول لها ايه محدش عارف لو كنا مطرحهم كنا عملنا ايه فاهمين الموقف واحدة بتقول دول كدابين دي إدانة طبعا احنا مش بعتينك للغلابة عشان تقولي عليهم كدابين إنما التانية لحقت على طول وقالت دفعت قالت يمكن لو كنا مطرحهم كنا عملنا أكتر فهنا تشبه بم- بمسيحك اللي سطر على واحدة غلطانة مية في المية مش كده يعني جنب للصورة لا غلطانة مية في المية بس دور على دفاع آم، آخر قال طب واللي مش غلطان يبقى حاسبها ومحدش مش غلطان فخليك دايما واخد موقف المحامي استر على الناس عشان كده ايه قال في لقا ستة في نفس الموقف الكيل الذي به تكيلون يكال لكم وقال بعد كده ايه كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في احضانكم يعني شوف انا هغرقك قد ايه لما انت بس تستر على الناس لما تكون انت بتكيل بالبركة للناس تستر على الناس شوف انا بقى هعمل اضعاف اضعاف هكيل لك بالبركة قد ايه ثالث علاج للإدانة التوبة المستمرة عن الخطية دي اللي هي بقى ايه حاسب نفسك واعتذر لربنا واعترف لأن الخطية دي خطية صعبة ومتأصلة في طباعنا في أفكارنا ولساننا فاقعد راجع على نفسك دايما بانتظام أنا قلت حاجة النهاردة طب أنا فكرت بعد شوية من كتر ما بتحاسب نفسك هتلاقي نفسك وانت بتغلط بتلقط هتلاقي نفسك ازاي افكر كده ازاي ابص البصة دي ازاي اقول كده هتلاقي نفسك ابتديت تنتبه وانت بتغلط كويس يبقى ايه الرادار اشتغل احسن من الاول بعد كده مش هتغلط ففحص النفس المستمر يخلي الواحد ما يقعش في الخطية دي وبعدين خليها دايما أساسية في اعترافاتك كل اعتراف لازم تقول إذا كنت بالدين ولا لا بالدين بالفكر ولا باللسان ويا ترى الإدانة دي عن عدم محبة ولا هو كلام كل التفاصيل دي مهمة لأنها هتهم في العلاج و... وافتكر حكاية الميت طب يعني الواحد عنده الميت والخشبة عنده خشبة في عينه فاضي دلوقتي يعالج الناس من أمراضهم ما يروح للدكاترة خلي عينيه ت- تشوف ثالث علاج للإدانة رابع رابع أخطيت ماشي حط نفسك مكان الآخر في قاعدة كده ذهبية حطها المسيح له المجد في كل السلوك المسيحي تنفع في كل التعاملات وفي كل المشاكل كل ما تريد أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم لما بتغلط تتمنى اللي حواليك يعملوا ايه فكر في السؤال ما حدش ما بيغلطش لما بتتقفش لما بتحرج في موقف تتمنى ان الناس تغض البصر تغمض عينيها وتمشي طب اعمل كده تتمنى يطلع لك واحد يستر عليك اعمل كده تتمنى واحد يتصدر ويدافع عنك طب اعمل كده اعمل كده يا إما تقفل عينك بسرعة يا إما تصفر بأي طريقة يا إما تدافع مش ده اللي تتمناه لو حصل كده معاك ولا تحب واحد يحط صباعه في عينك ويقول لك انت غلطان اصلك لو تحب كده اعمل كده بس ما حدش هيحب كده ولا يشهر بيك ولا يتكلم عن غلطك فانت عندك خبرة في الغلط وخبرة في الفضايح طيب شوف تحب الناس تحب يعاملوك ازاي كل ما تريد أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا به فالحل في إيدك أنت شوف اللي يرضيك اعمله آه علاج خامس الهروب الهروب الهروب يعني إيه أظن كل واحد فيكم فينا عارف كويس مواطن الضعف سيرة فلان بالذات لما تتفتح ما بعرفش اسكت طب خلاص بلاش السيرة دي الاعترافات بقى حماتي يا ابونا انا افضل حريص طول الوقت انما اول ما تيجي سيرة حماتي بعرفش اغلب لازم اتزحلق خلاص بلاش السيرة دي خالص آه موبايل شخص معين على التليفون اول ما يقول الو انت عرفت فيها ايدينا الموضوع اثر بقى واعتذر اقفل اعمل اي حاجه اقطع الشبكة اكسر التليفون اعمل اي حاجة بس انت عارف ان فلان ده اللي على التليفون مصيرها هتقع طب اهرب اهرب انت مستقل بالخطية ده في آية في شعب صراخ تقول لو شفت لو هتقع في الإدان اهرب كأنك شفت حية كأنك شفت تعبان طب خايف على نفسك مش عاوز تغلط فانت عارف القعدة دي لازم فيها كلام وحش لازم فيها كلام على الناس طب ما تبلاش منها القعدة دي يبقى لازم تبقى عندك جرأة انك تهرب في اول مزمور في مجلس المستهزئين لا يجلس يعني بياخد موقف اخر حاجة الجهاد المستمر الجهاد يعني ايه الضبط بيسموه ضبط النفس هتقع معلش اوعى وقوم ويا رب سامحني وساعدني صلي جهاد في صلاه اطلب معونة من ربنا انه يمنع عنك الشر ده علمني يا رب احب الناس علمني استر على الناس اكسر يا رب العين المليانة خشب واللي في عينيا دي اديني العين البسيطة بتاعتك اللي بتشوف كل الناس حلوة بالرغم من خطاياها اقعد صلي صرخ كتير اطلب الموضوع ده من قلبك عشان تطلع منه وفي نفس الوقت ابتدي اشتغل بقى اضبط البس نظارة المسيح الحلوة اللي تحاول تتعود تشوف فضائل الناس عاوز اتعود عاوز تريننج عاوز شويه مجهود انك تتعود تشوف في كل واحد حاجه حلوه ولو اتعودت هتلاقي فعلا في كل واحد حاجه حلوه طبعا احنا مش هنألف لا فعلا في كل واحد في اللي حواليك حاجه حلوه بس انت ما اتعودتش تبص البصه دي عاوزه جهاد وتدريب ربنا يدينا نعمه يبقى نخلص من الإدانة لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين